بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد ف جميع المتابعين آه، اجمعوا على انه في هجمة شرسة على السلفية والسلفيين في هذه الايام في الواقع هذه الهجمة هي على الاسلام الاسلام آه، الصحيح الاسلام الشمولي اللي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لأن الغرب لا يريد التعايش مع هذا الإسلام ويشعرون بخطورة هذا الدين على المفاهيم الغربية الإلحادية آه، الوافدة فإذا علمنا ذلك زال العجب لماذا الهجوم على السلفيين تحديدا في آه، يعني هذه الفترة الحرجة الغرب بيحاول آه، إحداث حالة من الفوضى العامة في المجتمعات الإسلامية الآن آه، بعد ما آه، يعني شعروا بخطورة آه، الانتفاض على الأنظمة القمعية العميلة اللي كانت آه، امتداد للاستعمار في بلاد المسلمين فيعني المناهج ال- اللي هي المودرنزم ال- اللي هي العصر فيها عصرانية هذه توافقت مع الغرب وده مكتوب حتى في مذكرات توني بلير وجورج بوش وغيرهم من المنظرين للسياسة الغربية المسيحية المعادية للإسلام إنه آه، إن المسلمين في تيارات خطرة جدا على الغرب هي التيارات السلفية وفي تيارات عصرانية ممكن التعايش معها اللي بيسموها تقبل بالغرب فطبعا عند السلفيين مبادئ عقدية لا يجوز بحال من الأحوال الإخلال بها ولا التلاعب بها زي مبدأ الولاء والبراء هذه عقيدة الغرب منذ إحداث ال- ال- ال- ما يسمى بالعولمة والنظام العالمي الجديد بيحاول إيجاد نوع من الفراغ العقدي عند المسلمين بأنه المف- الزمالة بين الأديان ان في نظام عالمي جديد كل الناس آه، شركاء في هذا النظام بغض النظر عن العقيدة الغاء مفاهيم الجهاد في سبيل الله وغيره مين اللي تصدى لهذا الكلام الاطروحات كلها سلفية اللي هجمت آه، مبادئ النظام العالمي الجديد لأنها تتناقض مع آه، عقيدة آه، الإسلام هناك فصائل وأحزاب إسلامية طبعا عصرانية آه، قبلت بهذا الكلام وأصبحت تردد كلمات مثل الديمقراطية والدولة المدنية وغيره م? نحن لا نقبل هذا ال- الكلام نحن آه، يعني لا نتسول من على موائد الغرب الفتات من مصطلحات مشبوهة وثنية تتصادم مع ديننا ومع عقيدتنا نحن لنا هوية واضحة ودين واضح ومفاهيم واضحة لا نقبل بغير الت- التسميات الإسلامية لأي شيء آه، ف وقوف السلفيين آه، وعلماء السلفيين أمام هذه المفاهيم الوافدة اللي حاولت تعمل نوع من الغزو ال- ال- الثقافي للأمة الإسلامية أفزع هؤلاء المستشرقين والقائمين على المخابرات الغربية وغيره بخطورة هذا ال- ال- الاتجاه السلفي فخرج يعني في أواخر عصر مبارك كان التجهيز لحملة لتجفيف منابع السلفية بضرب الدعوة السلفية ضربة أخرها سنين آه، للوراء آه، وحدثت ال- الثورة وبدأ نظام جديد فسلط الإعلام أضواءه على آه، يعني هذه الدعوة السلفية فده امتداد لتوجيه غربي لمحاربة ال- الإسلام الصحيح من خلال تشويه صور هؤلاء الناس الملتزمين بدين الله سبحانه وتعالى أو إحداث فتنة طائفية ما نفعتش الفتنة الطائفية إحداث نوع من الحرب الإعلامية آه، الكاذبة على آه، السلفية والسلفيين ما نفعتش إحداث نوع من الفرقة بين طوائف آه، المجتمع والجماعات الإسلامية إحداث نوع من الحرب بين السلفيين والصوفية محاولة إيجاد آه، فراغ بين ال- السلفيين والمجتمع اللي عايشين فيه دول بيحرموا كذا وهيحرموا عليكم وهيفرضوا على الناس اللحية والأفاطين والنقاب والمش عارف ايه في كل دي محاولات لحرب دين الإسلام ابتداء ولحرب الناس المتمسكين بالإسلام الحقيقي الشامل الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام بعد الاستفتاء على الدستور وضح جدا تغلغل الاتجاه السلفي في المجتمع الإسلامي لما قالوا للناس قولوا نعم قالوا نعم نسبة كاسحة من الناس قالت نعم فأصبح هناك خوف شديد أنه إذا حصلت انتخابات مجلس شعب أو انتخابات رئاسية أنه هذا الاتجاه هيوجه دفة الاختراع في اتجاه الأشخاص اللي هيختارهم أصبح اتجاه مسموع الكلمة رغم احتلال العلمانيين وفلول الشيوعيين للمشهد الثقافي والإعلامي وصوتهم العالي لكن ما لهمش وجود أنا فاكر إنه في مرة في المباحث أمن الدولة والظابط كان باعت لي عشان كنت بدي حلقات في قناة الحكمة وما تديش تاني فبقول له يعني الجرايد والقنوات والناس بتتكلم وانتوا بتقولوا في حرية إعلام فقال لي إن الناس الصحفيين والناس اللي في الإعلام دول اصلا هم كلهم تابعين لينا يقصد ليهم هم يعني واحنا بنديهم المساحة دي عشان نظهر ان في حرية تعبير وان الناس دي ملاش اي تأثير على المجتمع قال لي ده كل كلامهم حبر على ورق لكن انتوا ليكوا تأثير على الناس ها عشان كده بيمنعونا احنا ان احنا نلتقي مع الناس او نكلم الناس ليه عشان هنتكلم في حاجات مهمة مش عايزين هم يسمعوها فكان يعني الإعلاميين دول ما تخافوش منهم في شيء ولا تتعبوا قلبكم في متابعة ده قال جريدة كذا قالت برنامج كذا قال دول زي ما قال ضابط أمن الدولة إن دول عبارة عن حبر على ورق وإن دي كلها عصابة واحدة لكن وجود المنهج الإسلامي في الشارع في البيت مع مع الناس هو ده المهم هو ده اللي بيوجه دفة الأحداث الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث دعا الناس كافة والتف حواليه الضعفاء وكانوا بيعرضوا عليه انه لو اردت ملكا ملكناك وكان ممكن يقول طب ماشي اقبل الملك وانشر الاسلام من خلال الملك لكن اقام قاعدة اسلامية مجتمع قرآني فريد اقامه النبي عليه الصلاة والسلام هذا المجتمع أوجد الدولة وأوجد الإمبراطورية وأوجد الحضارة وأوجد التعليم وأوجد ال... الاقتصاد المزدهر والسياسة الرشيدة وكل حاجة ليه؟ تم تربية المجتمع المتماسك فوجود الإخوة في وسط الناس ده شيء مهم جدا محاولات التشويه مش عايزين ننجر ليها ويبقى احنا موجهين هما بيوجهونا نقول ايه في الخطب وفي الدروس كل الدروس وكل الخطب قالوا علينا هندي الأضرحة قالوا علينا بنقطع الودان قالوا علينا كذا وتقف حركة التعريف والتعليم الناس احنا عايزين نواجه هذه الهجمة بهجمة إعلامية سلوكية احنا نبينها عايزين نصور على سيديهات وغيره إخوة في كل موقع أطباء في عيادات في مستشفيات مدرسين بيشرحوا بياعين ملتزمين موجودين في الشوارع سواقين تاكسيات وميكروباص ملتزم في كل الشرايح وننزلها على سيديهاية وتبقى واضحة طلبة من جوه الجامعة والمدارس ونجيب الصغار والكبار في كل الشرايح نوري نفسنا ان احنا مش جايين من كوكب اخر احنا احنا ولاد هذا الشعب جزء من نسيج هذا الوطن عايزين نعرض دعوتنا بيسر وسماحة من دون تعصب ولا تشدد ولا محاولة فرض وصاية على الناس ولا توجيه أوامر بالحوار وبالحكمة الحسنة بالموعظة بالحكمة والموعظة الحسنة كما قال الله سبحانه وتعالى الوسائل اللي بيستعملها الإعلام هذه وسائل يعني رخيصة وفاشلة والناس ليس عندها ثقة في هؤلاء الإعلاميين لكن الخطأ اللي احنا ممكن نقع فيه انهم يوجهونا ان احنا نتكلم في قضايا للدفاع نستسلم نبقى احنا عشنا دور المتهمين وحطينا نفسنا في قفص الاتهام وحصرنا دورنا ودعوتنا في الردود على الإعلام ودي نفس الحيلة اللي طبعت منذ قرنين مع المسلمين الغرب قال للمسلمين انتوا دينكم بيقول في جهاد دينكم بيقول تعدد الزوجات دينكم بيقول الولاء والبراء دين... قالوا لا دين التسامح آه مفيش النصارى لا حتى بعض الناس قالوا لا النصارى مش كفار واهل الكتاب مش كفار و... كلهم مؤمنين مفيش جهاد الجهاد ده عشان لو حد اعتدى علينا مفيش كذا فحطوا نفسهم في قفص الاتهام وبدأوا ينفوا آه ثوابت شرعية عشان يرضوا الغرب احنا مش مقصود مش مطلوب مننا ان احنا نرضي الغرب يعني بعض الكتاب الاسلاميين كان كل حاجة بيغازل بيها الغرب الغوا النقاب عشان الغرب مش قبله الغوا كذا عشان الارض احنا مش ربنا ما بعتناش علشان نغازل الغرب ربنا سبحانه وتعالى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون مش هنتخلى عن ديننا عشان لا بلاش طب وقفوا الكلام عن الولاء والبراء لا بلاش تتكلموا عن النصارى لا بلاش ذكر الآيات اللي فيها كفر اليهود والنصارى قال احنا هنخترع قرآن عشان نرضي هؤلاء الناس دين الإسلام دين واضح فوجود الدعوة السلفية كان صمام أمان لهذه الأمة مين رد على المستشرقين مين فضح المنصرين من تصدى للتيارات الوافدة من اللي بي ما زال متمسك بالطرح الإسلامي الأصيل وما انجرفش وما ركعش قدام الغرب وما بقاش يقول ديمقراطية وفصل الدين عن الدولة ودولة مدنية وهنقبل بالآخر وبعضهم بيقول لو شنودة رشح نفسه وننتخبه وسويرس رشح نفسه حن... لا وقف عندك وقف عندك آه مفيش حاجة اسمها ساويرس رشح نفسه ولا شنودة رشح نفسه ما ينفعش أصلا في الإسلام ده يرشح نفسه ولو رشح نفسه محدش يديله أصوات حرام يحرم اللي يديله صوته بآثم عند الله سبحانه وتعالى ازاي يدي صوت صوته لواحد كافر لا يؤتمن آه على آه أمور المسلمين في ثوابت ما نقدرش نتخلى عنها ما نقدرش نناور دي من من أضرار العمل السياسي المناورات السياسية آه. انهم يوجدوا فريق من المدجنين آه. ايوه نقبل بكذا نقبل باسرائيل نقبل بمش عارف ايه نقبل بايه ايوه يقول لك خلاص دول بقوا مواطنين صالحين آه. سيبوهم بقى وركزوا لنا على الناس اللي لسه بيقولوا النصارى كفار ومفيش ولاء وبراء وفي ولاء وبراء ومفيش نصراني ولا امرأة يمسكوا الدولة ومفيش كذا لا دول احنا لازم نضرب هذا الاتجاه بالحرب بقى القذرة والتشويه وكذا واحنا مش عايزين ندي الناس دي فرصة انهم يعني يستغلوا الاخطاء الفردية في تشويه صورة منهج هو مرادف لدين الاسلام ومش عايزينهم يوجهونا ان احنا ما نعرضش منهجنا ونقعد نتكلم بس في الردود اللي بيقولوها علينا هيدوا الاضرحه فاحنا نقول لا لا احنا ما احنا مالنا بالاضرحه لا ايوه احنا ما بنهدش الاضرحه دي مساله المساله الثانيه نحن لا نعترف بوجود اضرحه وهذا من الشرك وحرام ولا يجوز اصلا الدفن في المساجد دي مساله ثانيه ما نغفلش عنها ابدا مش عايزين نرد نقول لا احنا ما ب... ما ب... ما بنهدمش ايوه ما بنهدمش بس في نفس الوقت نقول وما بنعترفش ب... بهذه الاضرحه وعندنا من الشرك بالله الدفن في المساجد عشان ما نعملش ما نبقاش منجنين يبقوا دجنونا وكسبوا هم يكونوا سعداء جدا لو احنا اكتفينا بان احنا نقول لا لا لا لا احنا اللي كل ملة تمارس زي ما هي عايزة ومش عارف ايه لا عندنا في دين الاسلام ثوابت لا تقبل ان احنا نتنازل عنها او يعني يخلونا نلجأ الى الاساليب الملتوية السياسية عشان نكسب أصوات الناخبين احنا عاوزين نكسب رضا الله سبحانه وتعالى الدعوة دي عبادة زي الصلاة لابد فيها من إخلاص ومتابعة أي عمل حتى اللي هينزل انتخابات هيمارس عمل سياسي هيعمل مش عارف ايه هذه عب- عبادة لابد من الإخلاص فيها والمتابعة مش احنا ب- هيوجهونا بقى ان احنا عايزين نكسب رضا الجماهير وأصوات الجماهير آه، واحنا ك... ونقدم نفسنا لا احنا كذا وإح... لا احنا بنقدم نفسنا كممثلين لدين الإسلام كناس آه، عمال آه، لخدمة هذا الدين آه، الشامل الكامل من مصادره الأصيلة آه، على وفق ما بعث به النبي عليه الصلاة والسلام فهذه آه، السلفية إذا احنا عايزين نغير المجتمع لابد نبدأ الأول نغير نفسنا لازم نغير نفسنا عشان نغير الكون من حولنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم يا أيها الذين أمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم نغير سلوكنا نغير طبائعنا نغير آه، أخلاقنا بما توافق مع المنهج الشريف اللي احنا آه، بنتبعه عشان ما تنحصرش الدعوة السلفية في اللحى والأفاطين والنقاب ك- زي ما آه، بعض الناس آه، بيظن لازم يكون في كلام آه، واضح عن شمولية الإسلام لازم نعلم الناس الدعوة بالسلوك بالقدوة وأن هذه الدعوة أعظم بكتير جدا من الخطب ومن الدروس ومن غيره الناس بتتأثر بالسلوك الحسن كل ما كان سلوكنا حسن مع الناس كل ما كنا موجودين في وسط الناس ننفي بسلوكنا اللي بيتقال عننا ان دول بيعملوا بيسووا الحقوا السلفيين الحقوا آه، السلفي دي هوجة موضة إعلامية جا- مدفوعة الأجر من أمريكا ها، آه، ومصروف عليها من آه، جهات مشبوهة آه، داخل مصر لتعويق آه، وصول المسلمين إلى مناصب التوجيه لل- للأمة وللشعب عاوزين ناس مدجنين عاوزين إحداث حالة فوضى وهناك طبعا خطط وخطط بديلة يعني آه، الناس دول بعد 60 سنة من الحكم الاستعماري آه، من سنة 52 إلى الآن أذناب للاستعمار كانت بتحكم بلادنا مش هينهاروا في يوم وليلة ده هتفضل سنين آثار التدمير الشامل اللي اتعرضت ليها البلد موجودة فلابد ان احنا نكون فاهمين كده كويس جدا مش في اسبوع ولا في شهر ولا في سنة هينتهي هذا النظام النظام ده مش نظام مبارك بس لا ده نظام مبارك والسادات وعبد الناصر ومن سنة 52 ناس متغلغلة في عروق المجتمع عبال ما تغير الواقع ده محتاج وقت كبير جدا محتاجين نغير نفسنا محتاجين ما ننشغلش عن واجبات الوقت اللي احنا عايشين فيه ونتفرغ للردود على هؤلاء الناس وتحول خطوبنا ودروسنا و... وندواتنا كلها للكلام بس عن آه، الرد على الإعلام والرد عن ال... أصبحنا احنا متهمين وفي قفص الاتهام آه، لا آه، النبي صلى الله عليه وسلم آه، ربنا سبحانه وتعالى آه، أمره يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ها، جاهد الكفار جهاد حربي وجاهد المنافقين جهاد الكلمة باللسان واغلظ عليهم اغلظ ها، غلظة أشداء على الكفار رحماء بينهم فاحنا مش عايزين نتنازل عن ثوابتنا زي ما غيرنا عمل آه، فنفقد تأييد الله سبحانه وتعالى ونفقد شرعيتنا ايه شرعيتنا ان احنا بنستمدها من الدفاع عن الدين عن الشريعة اللي بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام لابد من وجود اعلام واعي للدعوة آه، اعلام آه، يعني قايم على اسس وعلى آه، دراسة لايصال رسالة اسلامية شاملة بصورة آه، عصرية آه، ملائمة لشرائح الناس كافة أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم